أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا واهد قلوبنا ونور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا القلوب وما أدراك ما القلوب أخطر ما يكون صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وصدق حيث يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اللهم فأصلح قلوبنا كيف حال قلبك يا عبد الله كيف حال قلوبكم مع الله ها هل عندك رد أم أنك تجهل ذكرت في محاضرتين سابقتين ها هنا طاعات القلوب ومعاصي القلوب واليوم في وجوب تفقد القلوب اسمع هذا الحديث روى البخاري ومسلم وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بزهيبة زهيبة يعني قطع الذهب قطع الذهب زهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها ذهب خام قال فقسمها رسول الله صلى عليه احنا شرط اللي يقعد معنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخير والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي وتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء واخد بالك ازاي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء بقى ربنا يأمني على الوحي على القرآن يديني قرآن وأنا بلغه لكم فأنا أمين وأنتم مش مأمنيني على حتة ذهب معايا أنتم وهذه القضية أيها الإخوة مهمة جدا دايما تجد أن من يدعو إلى الله يتهم في قضية المال عشان كده الأنبياء دايما يقولوا إيه قل لا لا أسألكم عليه أجرا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا قالوا له كده دايما يقولوا أنت عايز من وراها إيه إن كنت تريد المال جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا يتهم فعشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاصة القضية ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء الله يرحمه الشيخ كسك شهدته وقد قال كلمة جميلة حين جاءوا يعرضون عليه مال فقال لهم أنا أخذ فلوس والله لو أريد الذهب والمال لقلت للتراب كن ذهبا يكون بأمر الله لما احنا لو عايزين فلوس كان سكة الفلوس نعرفها لكن احنا مش بتوع فلوس هي دي قضية الدعوة ان ما يبقاش سكتها فلوس لو عايز فلوس في سكة تانية غير دي تجيب فلوس وتجيب ذهب لكن سكة الدين دي هي سكة الآخرة اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا الشاهد الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تأمنوني وأنا أمين وأنا أمين من في السماء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كس اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل برضه مش هعدي الحتة دي أوذي رسول الله شوف الأذى الرواية الثانية قال اتق الله يا رسول الله فوالله هذه قسمة لم يرد بها وجه الله واخد بالك انت من الوصف مشمر الازار عارف يعني ايه مشمر الازار جلابيته قصيره اثر السجود في وجهه كس اللحيه عشان كده ابن القيم بيعلق على الموقف ده تعليق خطير جدا جدا جدا لابعد حد في تهذيب السنن تهذيب سنن ابي داود يقول إيه ابن القيم يقول وفيه دليل على ان طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات على ان طغيان المعاصي ها اسلم من طغيان الطاعات الراجل ده طغى بايه بالطاعه شايف نفسه هو اه جلابيه قصيره ولحيه كبيره وعلامه الصلاه قد كده لا ده الرسول بيوصفه بعد كده ما تصلي عليه نسمع بقيه الحديث الرسول بيقول ايه فقال خالد ابن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم لا لعله ان يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تزهق من الصلاه على النبي فقال صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم ثم نظر اليه وهو مكف فقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود الحديث الثاني يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه هي دي طغيان الطاعات وصلت ولا لسه لا لسه طب صلي صلى الله عليه وسلم يعني انك انت تشوف نفسك شيخ وتبص للناس كده ايه ده حليق ايه ده مدخن ايه ده اعوذ بالله مرابي ايه ده يا ده ما بيصليش في الجامع ده عمره ما قام الفجر ده بيمشي مع واحده ده وكده كل الناس عنده كده لسه ولد مكلمني في التليفون يقول لي ابويا مدخن و ما بيصليش وبيشوف تلفزيون وقاعد مع عمي طول النهار في الغيبه والنميمه قلت له انت قليل الادب قليل الادب لا يرد عليك انت ما شفتش من ابوك الا دول برضه ابوك تروح تبوس رجله وتدعي له وبعدين نبقى نتفاهم هي دي طغيان الطاعات الواد ساعه ما التحى والتزم خلاص فكر نفسه بقى ولي امام الائمه سيدنا ويدوس على الناس دي كلها برجله هو ده اسمه ايه طغيان الطاعات بالعكس يا ابني نصيحتي ليك عشان ربنا يحبك كلما أنعم الله عليك بنعمة ازدد له بها ذلة هي ديك عشان ما يحصلش طغيان مجاوزة حد لازم ربنا أنعم عليك بالالتزام ربنا بيذكرك يقول لك إيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم طب ما انت كنت زيه ده مش كام شهر كام سنة كنت زيه كنت اوحش منه ويمكن النهاردة فيك معاصي أشر من اللي فيه طغيان الطاعات هو اللي خلى واحد ما تزعلوش مني يتنطط على النبي اه يقول له اتق الله لانه لو مش شايف نفسه ها ما يقدرش ينطق بالكلمه دي لكن الكلمه دي دليل ان هو ايه شايف نفسه فبيحكم على النبي عشان كده في ناس يبدأ يدخل عقله في الشرع يا ابني اللي شرع الشرع ده هو اللي اداك العقل تقوم انت بعقلك هتحكم على ربنا ده اللي خلق عقلك الله فالشاهد طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات عارف ليه اوعى تفكر ان انا بقول لك احسن ربنا انت فهمتها كده اتخضيت منك انا صراحه ها لا ده, ده انا قصدي انك انت اوعى المعا اوعى الطاعات تاديك الى الطغيان لكن المعاصي لها طغيان برضه لكن مهما طغى العاصي هو شايف نفسه وسخ هو شايف نفسه حقير اه هو شايف نفسه لما يشوف حد كده طيب يقول سبحان الله شوف الناس النضاف يا رب اغفر لي يا رب حته الانكسار دي هو ده بقى الايه الاسلم الاسلم لكن التاني شايف نفسه اه وتيجي تكلمه يقول لك يا اخي ببغضه في الله مش في حب في الله وكره في الله انا ببغضه في الله مش هو عاصي ببغضه في الله يا ابني انما ابغض فيه معصيته فان تاب منها فهو اخي تعرف تعملها دي عمر بن الخطاب لما كان قاعد على باب المسجد وجي الراجل داخل يقتل النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال له رايح فين قال له داخل هفتدي ابني قال له اقلع السلاح اللي انت لابسه ده قال له تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر الرسول شافه من بره مالك يا عمر قال يريد ان يدخل قال دعه قال بسلاحه قال دعه خليه يدخل يا عم بسلاحه هيعمل ايه بسلاحه اللهم افسد سلاح المعتدين دخل بسلاح الراجل الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك قال افتدي ابني قال اصدقني قال افتدي ابني فوضع يده على صدره وقال ألم تكن في يوم كذا تجلس في الكعبة فقلت كذا وكذا اللهم اهد قلبه فنطق بالشهادة قال أشهد أنك رسول الله لم يرى هذا أحد إلا الله فده دليل أنك رسول الله الشاهد لسه ما جاش الشاهد عمر يقول إيه الشاهد يقول والله لقد دخل حين دخل وهو أبغض إلي من خنزير فلما نطق بالشهادة صار أحب إلي من بعض ولدي تعرف تعمل التحول ده تعرف تعمله ما تعرفش تعمله إلا إذا كانت إيه أنا مش كاره الراجل ده أنا كاره فيه كفره فلما راح الكفر بقيت أحبه زي ولادي لكن لو أنا كاره شخصه أعرف أحبه بعد كده ما تجيش ما أعرفش أحبه حتى لو شفت ولي هطلع له أنا ذنوب ومعاصي أكرهه بها أرسل أحد الإخوة لأخ له يقول إني أحبك في الله فقال له أخوه لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله فقال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي قال له لو أنا, لو أنا عرفت ذنوبك ما أقدرش أكرهك ليه أنا عندي أكتر منها عندي أكتر من اللي عندك اللهم استرنا ولا تفضحنا عايزين نعدي الحته دي احسن بقينا ليلتنا طويله صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وسلم قال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق اقتله وهي دي دايما حميه الشباب اللي ينبغي ان احنا نستوعبها وتتسع صدورنا ليها ده في ثلاثه راحوا بيوت النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من الشباب وقالوا ايه وسالوا عن عبادته فكانهم ايه تقالوها شوف حاجة صعبة جدا ان واحد يسأل النبي بيعمل ايه يقولوا بيقوم تلت الليل وينام تلته ويقوم سدسه وينام ايه ده وده شغل ده يا عم اقوم ولا انام هذا عبد قد غفر له سوء ادب بس هم دول ايه الشباب هم دول الشباب دي حمية الشباب عشان كده خالد بن الوليد اقتله الرسول يربي بقى ويعلم ويتسع صدره يوم يقول له ايه ما صلي عليه لعله ان يكون يصلي سيبه احسن يمكن بيصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال له ايه يعني بيصلي ما نص اللي بيصلوا حرامية لا التلات ارباع ايه يعني بيصلي ما نص اللي بيصلوا منافقين ايه يعني بيصلي ما تلات ارباعهم كذابين ايه يعني بيصلي ما نص اللي بيصلوا دول مشركين ايه يعني بيصلي ده كلهم وكم من مصل يقول بلسانه إيه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس أو أشق بطونه الله شوف سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو ده الشاهد اللي أنا عايز أقف عنده نحن لم نؤمر بالحكم على الناس وإنما الحكم على أنفسنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق صدورهم ولكن أمرنا أن ننقب عن قلوبنا ونشق عن صدورنا فلذلك من علامات الإفلاس اشتغالك بالناس هي دي القضية أنا شفتك بتصلي تبقى عندي مسلم شفتك بتصلي تبقى إيه مسلم قولا واحدا قولا واحدا بتصلي تبقى إيه مسلم خلاص خلصت دي نهائي شفتك انت بتقول لا اله الا الله تبقى ايه مسلم موحد مؤمن ده انا اقول لكن عند ربنا ايه انا ما اعرفش ده موضوع تاني مختلف انت بينك وبين ربنا ده موضوع تاني لكن انا ليا الظاهر والله يتولى السرائر عشان كده حصل غلط بين الشباب برضو من حمية الشباب ان بعض الشباب يقول لك انا ما اكلش اللحمه اللي ذابحها الجزار ليه بتتذبح في المذبح وبتوع المذبح دولك معظمهم بيسبوا الدين انا ما اعرفش هو مسلم ولا مش مسلم اللي بيسب الدين كافر فانا ما, ما, ما اكلش اللحمه غلط الكلام ده من اوله لاخره غلط ده اسمه خلط اوراق ويقول لك الاصل في المساله التوقف في الذبائح التوقف في الذبائح كلمه صح الفروج والذبائح لابد من التوقف يبقى ما اقربش على واحدة الا وانا متأكد ان دي زوجتي انتوا معايا ايه مبلمين ليه اه الا وانا متأكد ان دي زوجتي يعني ايه يعني واحد قال روحي وانت طالق وبالليل انت مراتي طب انت متأكد انها كده بقت مراتك متأكد ولا طب ما انت قلت لها انت طالق قلت لها على الطلاق الثلاثة انت راح عند امك تاني وراحت قلت لها لو خرجتي من باب الشقة ما تبقيش على ذمتي قلت لها قلت لها قلت لها بقالك 20 سنه عمال تخبط وتحلف هي مراتك بقى ولا مش مراتك لازم تتاكد فالتوقف في الفروج و... والذبائح ما كلش لحمه الا وانا متاكد ان دي حلال اسمها مزكاه اسمها ايه مزكاه لكن في فرق بين التوقف في الذبائح والتوقف في الذابح هو ده القلب اللي حصل من الشباب من الاخوه انهم قلبوا القضية ما توقفوش في الذبائح بقى ده توقف اه في الذابح لا انا ما بتوقفش في الذابح الذابح ده كاتب على الدكان لا اله الا الله محمد رسول الله محمد حسنين الجزار يبقى ايه بس يبقى مسلم الاصل كده ان هو مسلم لحد ما يثبت لي عكس ذلك وده اثباته مستحيل ليه مش مستحيل اثباته صح يحتاج الى ثبوت شروط وانتفاء موانع ثبوت شروط وانتفاء موانئ يعني ايه يعني كما لا يحكم لشخص بالاسلام الا اذا دخل في الدين منشرح الصدر راضيا بذلك فلا يحكم على شخص بالكفر الا اذا دخل في الكفر راضيا به منشرح الصدر بذلك الكلام واضح حتى لو ظهر منه كلمة كفر حتى لو ظهر منه فعل كفري ففرق بين القول وقائله والفعل وفاعله لأن في حاجة اسمها المعين المعين تكفير المعين لابد من ثبوت شروط وإيه وانتفاء موانع ده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال للراجل ده بيصلي قال له ده بيصلي طب انتوا عارفين الحديث الثاني حديث صحيح مسلم كانوا في غزوة من الغزوات وكان رجل من الكفار أوسع المسلمين قتلا فلا يجد رجلا يريد أن يقتله من المسلمين إلا قتله فانتهز منه أسامة بن زيد غفلة فرفع السيف على رأسه فلما رأى السيف على رأسه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ما صلى عليه يا عم صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها قال يا رسول الله لقد قتل فلان وفلان وفلان وفلان أحبابك بيضغط على النبي قال له ده قتل فلان صاحبك وفلان وفلان قال وما تصنع إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة فقال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا قال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يا رسول الله ما قالها إلا حذر السيف قال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة هي دي القضية واحد بيقول لي لا إله إلا الله وأنا أقول له أنت مشرك لابد من إقامة الحجة الرسالية عليه ويقول لي أنا مشرك وبحب الشرك يا أخي ساعتها يبقى خلاص انتهت فهمني إزاي يعني أنت لو جيت واحد النهاردة احنا بيقول لي سب الدين كفر قولا واحدا ردة لكن لو أنا قلت الواحد بيسب الدين يا ابني أنت كده بتشتم ربنا يقول لي إيه استغفر الله العظيم أنا بشتم ربنا ده أنا بشتم الواد ده طب بتسب الدين ليه ما تشتمه هو قول لا أنا حمار بقى ما بفهمش أعمل إيه الراجل ده اقول عليه كافر بقى كده ينفع ينفع ما ينفعش الشاهد ايه انا ما بقولش كده للناس سبوا الدين خلي بالك سب الدين كفر قولا واحدا واللي سب الدين على خطر شديد جدا جدا ولكن انا بتكلم موضوعنا بقى موضوعنا ها ها موضوعنا انا مش مطالب بالحكم على الناس انا مطالب بالحكم على نفسي انا هل انا مسلم هل انا موحد هل انا صادق هل انا مخلص هل انا تقي هل انا محب هل انا راضي هل انا هو ده الموضوع اللي هو بقول لك بقى ايه ها ادخل جواك وتوغل وتجول وفتش وطلع ونظف هو ده الموضوع مش الاشتغال بالناس جملة قلتها كتير جدا إن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين كتير مننا مشغول بالناس مشغول بالخلق مشغول بالبشر مشغول باللي حواليه وهو غافل عن نفسه كمثل من يزب عن الناس الذباب وحجره مملوء بالعقارب الناس اللي يقول لا إله إلا الله يبقى إيه مسلم اللي يصلي يبقى إيه ده الناس فانت عندي مسلم وانت عندي مسلم مسلم لكن عند ربنا انت ايه دي مسؤوليتك تعرف ما ترضاش بحكمي ده مسؤوليتك ان انت ما تنامش الليله دي الا لما تعرف اسمك ايه عند ربنا ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون فيا ترى اسمك عنده خاين ربنا ما بيقولش يا ايها الخائنون ده بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله فاسمك خاين عنده الرسول بيقول وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اسمك عنده كذاب ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون اسمك عنده مشرك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم اسمك منافق عنده انت مين عند ربنا خاين ولا كذاب ولا مشرك ولا منافق ولا كافر اسمك ايه ده مش مسؤوليتي انا دي مسؤوليتك انت لازم تدور لازم تبحث لازم تنقب اوعى تغتر بحكم الناس عليك ابن القيم بيقول ايه كلام جميل قوي يقول وكم من مغرور بستر الله عليه مفتون بثناء الجهال عليه ملبس عليه بقضاء الله حوائجه وهو عند الله ملعون ولا يشعر يا ما واحد مفتون بستر الله عليه ربنا سترك إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليه احنا شايفين ايه الستارة شايفين ستر ربنا لكن لو اتكشفت عن حياتك تتفضح اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اللهم أسبل علينا سترك في الدنيا والآخرة واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اللهم أدم علينا ما به سترتنا ومتعنا بما له هديتنا الناس شايفين الستارة فما تغترش بالستر واوعى تفتن بثناء الجهال مقابلينك انا فضلت شيخ ازيك يا عم الشيخ يا مولانا ادعي لنا ده انت راجل بركه ده انت وشك منور سيبك من الكلام ده كله سيبك من الاونطه دي كلها مش نافعه كل ده هم بي... كله بيضحك على بعضه قال ايه افتضحوا فاصطلحوا هي فضيحه الكل بيلعب على كله وشايلني وشايلك وكله بيمدح كله الحقيقة يعلمها الحي القيوم الذي يعلم السر وأخفى حقيقتك ايه هو ده الموضوع اللي عايزين نبحث فيه بقى عايزين نوصل لقلوبنا بعد ما قلنا طاعات القلوب ومعاصي القلوب جه احد اخواننا قال لي طيب ازاي اتخلص من معاصي القلوب وازاي اعمل طاعات القلوب طب توب من دي واجتهد في دي ازاي ازاي مش قادر فقلت له لازم من ولادة القلوب لازم لك ايه قلب جديد طب يعني ايه ولادة القلوب قلت له لا انت ما سمعتش الموضوع ده قبل كده قال لا ما سمعتوش يا ابني احنا قلناه 20 مرة قول تاني حاضر اقول تاني ولا ايه رايكم نقول تاني نقول ازاي يتولد لي قلب جديد بس الموضوع عايز يجي بقى من بعيد من الاول خالص اجيب من ورا من الاول خالص من ورا قلنا ان لازم عشان تصلح قلبك وتستعمله لازم تعرف قلبك لازم تعرفه وقلنا من من زمان خالص ان القلب ده اربع اجزاء صدر وقلب وفؤاد ولب الصدر هو العضو المواجه للعالم الخارجي القلب نفسه متكون من الاربع حتت دول ازاي ازاي يا عم الشيخ اقول لك العين دي مش مكونه من جفن ورموش وبياض وسواد ونني وكل ده اسمه عين كذلك القلب اربع حتت واسمهم قلب جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ انا دايما اقول لك اي كلمه تجيلك مني او من غيري ما عليهاش دليل من الكتاب والسنه في جزمتك وارميها بجزمتك و... كده الدين هو ده الدين لازم اي حد يقول لك حاجه تقول له دليلك ايه جبت الكلام ده منين انا بقول لك الكلام ده بالاستقراء من القران والسنه يعني ايه الاستقراء العلماء يقولوا الاستقراء هو تفحص افراد الادله يعني جبنا المصحف وقعدنا كده نفرز المصحف آية آية كلمة كلمة فلقينا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن القلب مرة يقول عنه ان اسمه صدر ومرة يقول عنه قلب ومرة يقول عنه فؤاد ومرة يقول عنه لب فعرفنا ان الاربع كلمات دول معناهم القلب فبعد التفحص الادله بقى في الكلام لقينا ان ديت اجزاء للقلب ان الاربع الاربعه دول اجزاء كل جزء من الاجزاء دي له وظيفه وله عمل وله مرض وله علاج وله مواصفات او خواص الصدر هو احس جزء في القلب الجزء الحساس زي بياض العين لو انت مشيت في يوم في شويه تراب تلاقي البياض ايه يحمر مش السواد لان البياض حساس الصدر كده حساس جدا دي من خواصه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فمن يريد الله ان يهديه ها يشرح صدره انشراح الصدر الصدر ده لما ينشرح يعني يتسع يعني تحس ان انت سعيد تحس ان انت مطمئن تحس ان انت هادئ البال تحس ان انت عايش فاكرين خطبه الجمعه هل انت سعيد وتقول لي اه طبعا سعيد الحمد لله زي الفل واكلين شاربين نايمين الموضوع تمام التمام لا لا لا, لا. انا ما اقصدش واكلين شاربين نايمين ضاحكين انا اقصد هل انت سعيد يعني هل تشعر بقره العين وانشراح الصدر وتمام الرضا وصلاح البال ها انت حاسس بكده لا لا دي عايزه بقى افكر طب فكر بس انت سعيد فعلا ولا لا احيانا الواحد مننا يقول ايه والله ما انا عارف يعني كانت الخطبه دي في المنصوره ودكتور استاذ في الجامعه بعد ما خلصنا الخطبه قال لي انا ما سمعتش حاجه من الخطبه اي اول جمله هل انت سعيد دي ومن ساعتها وانا دايخ عمال افكر هو انا سعيد ولا لا والله ما انا عارف انا سعيد ولا لا انا ما اعرفش لانه ما يعرفش قلبه السعاده سعادة القلب والبؤس والشقاء بؤس القلب القضية مش قضية ان انا بشوفك بتضحك تبقى راجل سعيد يا شوفك لابس وجاري وبتتنطط ورايح جاي وصحتك كويسة مش ده معناها ان انت راجل سعيد انا جوه جوه جوه ها التوغل عشان كده فاكرين لما قلت لكم اكتب ذنوبك قلت لك نفسك هتضحك عليك وتقول لك اكتب ذنوب عايز تكتب اكتب يا عم اكتب ببص للنسوان نمره اثنين بكذب احيانا نمره ثلاثه صلاه الفجر تلاقي عليك هتضحك عليك نفسك انا مش عايز دي انا عايزك لما نفسك تقول لك انت بتبص للنساء توغل بقى قلت طب بتبص على النساء ليه؟ مش متجوز؟ وزوجتك بتتمناك الرضا ترضى بتبص ليه؟ طب انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ دي نتيجة ايه اه نتيجة ايه يعني غلبت شهوة شهوة عالية ولا غفلة عن الله ولا جرأة عن الله ولا قذارة من النفس من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة في نفوس قذرة كده ما ينفعش ينضف ما تجيش مع النظافة ما ترضيش النظافة السائل ايه خلينا في موضوعنا الصدر جزء حساس جدا أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله